أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا معذرة أيها الإخوة إن كنت قد احتددت على بعضكم اليوم ولكن هذه المسألة ليست مجالس وعظ والتذكير هذا طلب علم وطلبة علم فلذلك لن يجلس معنا من اللقاء القادم أبدا أحد بدون قميص أبيض وطاقية بيضاء إذا كان أهل التنس بيشترطوا أن يلبس لبس الملعب وإذا كان أهل الحفلات الكبيرة بيشترط أنه يلبس السموكينج فلنا أن نشترط واللي عاجبه على كده عاجبه واللي مش عاجبه بلاش ما يلزموش اللي مش عاجبه ما يلزموش مش هقبل جلابية خضراء ولا طاقية خضراء هي جلابية بيضاء وطاقية بيضاء زي موحد واللي ما يقدرش على كده ما يجيش تاني تقول اللي ما يقدرش ما يتعلمش ما يتعلم يا عم في اي حته طلب العلم كتير والناس اللي بتعلم كتير لكن هو عايز يتعلم منك خصوصي آه انا بقى اللي بيعلمه خصوصي بشترط عليه كده ما معاش فلوس اديله فلوس يشتري جلابيه وطاقيه جلابيتين وطاقيتين على حسابي لكن فعلا نحن بحاجه ان نعود الى تعليم العلم كما كان يفعل السلف كانوا لا يعلمون الرجل حتى يربوه ويؤدبوه سنين أنا كنت هقول يذلوه سنين لكي يتعلم ولكن لما بقت العملية هوجة وساء الأدب على المشايخ فعلا بقت مولد وساء الأدب فلما أراد الإمام مالك أن يخرج لطلب العلم قالت له أمه يا بني إذا أردت أن تطلب العلم فالبس ملابس العلم وألبسته الطويلة طويلة اللي هي العمامة لبسته عمامة طويلة كانوا بيعملوها زمان كده دوار دوار وألبسته الطويلة قيل كنت ابن كم قال ابن ثمان سنين كان ابن ثمان سنين ولابس طيب مش جاي لابس لي قميص مخطط و... وما بيعرفش يربع واللي كتب على قلبه واللي على صدره ده ده تهريج ولعب عيال هنبطله بقى خلاص اه الطبطبة زي ما بقول كده اللي يجي يصلي ويسلم أهلا وسهلا اه اللي يجي في مجلس وعظ ولا تذكير ولا دعوة ولا سؤال نطبطب للصبح لكن في طلب العلم هنقطع الرقاب واللي عاجبه على كده عاجبه واللي مش عاجبه ما يجيش تاني بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقى هذا الدرس الثاني والأربعون في دروس العقيدة الطحاوية الدرس الثاني والأربعون في دروس شرح العقيدة الطحاوية وكنا قد توقفنا مع قول الشيخ ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين وهي الفقرة الثالثة والستون من فقرات العقيدة الطحاوي نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين هذه بعض أركان الإيمان سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره تكلم الشيخ في الشرح على الملائكة وعلى النبيين قال وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله وكنت وعدتكم أن نتكلم في بتوسع ولو قليلا في قصص الأنبياء مش في قصص الأنبياء وإنما في الإيمان بالأنبياء ولكن قدر الله ما شاء فعل أن الورق غاب عني في هذا المكان لكن خلاصة الكلام أن ال 26 نبي الذين ذكرهم الله في القرآن يجب الإيمان بهم تفصيلا يعني يجب أن تؤمن بنوح وإبراهيم وموسى وإدريس واليسع وذا الكفل وأيوب وهارون وهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن بأسمائهم يجب الإيمان بهم تفصيلا أضف إلى ذلك أن تؤمن إجمالا بكل الأنبياء والمرسلين وقد ذكرنا أن الحديث الصحيح ذكر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين سئل كم عدد المرسلين قال ثلاثمائة وعشر قيل فكم عدد الأنبياء قال أربعة وعشرون ألفا جما غفيرا يبقى احنا بنؤمن بأربعة وعشرين ألف نبي لا نعرف أسماءهم ونؤمن ب 310 رسول لا نعرف أكثرهم لأن احنا كل اللي نعرفهم 26 اسم اللي هم مذكورين في القرآن واللي ذكر في خارج القرآن نبي الله شيث ابن آدم أول نبي أرسل بعد آدم شيث هو ده اللي بنؤمن بيه ده اللي جه في السنة بس وبقية الأنبياء اللي ذكروا في القرآن ال 26 نبي الشاهد إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحن نؤمن إيمانا مجملا بكل نبي نبأه الله وإيمانا مجملا بكل رسول أرسله الله ثم نؤمن إيمانا تفصيليا بالستة وعشرين وقد ذكرت لك أن بعض الأنبياء ربنا ذكر قصته مفصلة بتوسع زي سيدنا موسى يعني إيه وبعض الأنبياء ذكر قصته بنوع من التوسط يعني قصته مفصلة سيدنا موسى سيدنا نوح سيدنا يوسف سيدنا إبراهيم بالتفصيل بالتوسط زي سيدنا داود سيدنا سليمان وسيدنا أيوب قد تبدو قصص مختصرة جدا زي سيدنا إسحاق زي سيدنا يعقوب مواقف فقط لأن قصص الأنبياء في القرآن مش المقصود منها تاريخ الأنبياء قصة حياة الأنبياء وإن المقصود لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب هناك من الأنبياء من لم نعرف إلا اسمه فقط ذو الكفل إلياس وإلياسع ما نعرفش غير اسمه فقط وإن إلياس لمن المرسلين بس خلاص مفيش حاجة تاني ما نعرفش أكتر من كده وهكذا يربينا الله دائما ده دين على أن نكون مستسلمين خاضعين على قد ما يديك خد دي تربية وما تدورش على اللي هو خبى عنك زي ما قلنا كده في أحداث أو أسماء أو مواطن أو مواقف ربنا اخفاها عمدا البحث فيها بقى يبقى غلط ان بعض الناس بيجري ورا التفاصيل ورايت بعض الكتب في قصص الانبياء بيحاول يكمل القصه يالف القصه يلضم القصه بعضها ببعض هي خلاص هي جات لك كده لان هو ده اللي هينفعك ده اللي ربنا قصده في القران ولذلك تجد ان في السيره في السنه ودي برضه ينبغي أن تعلمها في العلم أن الأمور التي فصل فيها القرآن لخصت فيها السنة والأمور التي لخص فيها القرآن توسعت فيها السنة فتجد في القرآن قصص الأنبياء بالتفصيل لذلك لا تكاد تجد في السنة قصص للأنبياء يعني لما جمعنا كل الأحاديث اللي وردت في قصص الأنبياء حوالي 25 حديث صحيح فقط 25 حديث صحيح فقط في قصص الأنبياء ليس هناك غيره وتجد القرآن لا تكاد تخلو سورة من قصة لا تكاد تخلو سورة من قصة أو إشارة إلى قصة إشارة إلى نبي الشاهد إيه إن الإنسان لا يفتئت سبحان الله بيخطر بالي على طول مباشرة النقطة التي قلتها أن الإنسان بطبعه فضولي بأصل الخلقة يعني كلكم عملتوا كده أما الباب يتفتح يقوم يبص يشوف إيه اللي ورا الباب ده أما يبقى اسمع رجل بره يبص يشوف مين اللي جاي فضولي فضول مع إنه ما يهموش مين اللي جاي ولا مش مين إيه اللي جوه الأوضة ولا إيه اللي براها ما يلزمكش لكن هو الإنسان كده فضولي بطبعه يريد أن يعرف الأسرار ويبحث عن الأسرار في قصة سيدنا يوسف فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف ها أعرض عن هذا الله يرحمه الشيخ مشتهري قولوا آمين سمعت يا عن الشيخ مشتهري عمرك أنت سمعت عن مين يا ريتك ما سمعت الشيخ مشتهر الله يرحمه والكلام ده كان بقى سنة كام سنة سبعين في مسجد الجماعة الشرعية في الخيامية الله يرحمه رحمة واسعة وكان بيحكي قصص الأنبياء وجاء عند الكلمة دي قصة سيدنا يوسف كنت أنت كمان صغير لسه سنة سبعين دي آه ويقول ايه زوجته تراود نبي الله يوسف عن نفسه واكتشف الحقيقة المرة الأليمة يقول إنه من كيدكن هذه كلمة مدح فالمرأة لا يسوءها ولا يضرها ولا يحزنها ولا يؤلمها أن يقال لها إن كيدك عظيم لا يؤلمها هذا ليس تأديب أن يقول لها إن كيدكن عظيم بالعكس هي تفتخر أن كيدها عظيم ثم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك طيب يا أخوي مفيش ألمين هو هذا كلامه بالحرف يعني مفيش ألمين مفيش غضبة لشرفك لكرامتك وبعدين يوسف اعرض عن هذا يعني خلاص يا يوسف عرفنا ان انت بريء اسكت بقى ما تتكلمش ما تجيبش سيره في الموضوع ده هو بيقول بقى مثل هذه الموضوعات في مثل هذه الطبقات لا تنتهي لان مثل هذه الطبقات الراقيه تعيش حاله تنسم الفضائح شهوه ان تتنسم وتحب تتكلم في هذه المسائل صح ولا لا دايما مثل هذه الطبقات الطبقات العاليه اللي زي حالاتكم كده يعني ها بيدوروا على حاجه يتكلموا فيها الفراغ الذهني والعقلي هو ده الفضول البشري يقول انه البيت فيه مئات الخدم ولا عشرات الخدم وعشرات الوصيفات وعشرات السكرتيرات وعشرات المساعدين والسائقين وهذا اللغط ينتقل ولذلك لم يلبث ان فشى في المدينه قال نسوه في المدينة امرأة العزيز القصة الشاهد إن هذا الفضول البشري اللي البحث وراء القصص لتكملة القصص في قصص الأنبياء مرفوض إنك أنت تكمل القصة تحبك القصة ولذلك بعض الناس ببساطة وقد تجده في مواضع كثيرة في كتب كثيرة جدا حتى في ظل القرآن مثلا الشيخ سيد الله يرحمه رحمة واسعة كان راجل أديب وذلك بيعمل عقله في الايه بيعمل عقله في الحوار عادي يعمله من هنا ويرسمه من هنا ويعمل حبكة ويتكلم في قصص الأنبياء ما أظن أن هذا ينفع الاقتصار على ها؟ القرآن القرآن نصوص الكلام ربنا سبحانه وتعالى ومجرد الربط منها بحرف أو كلمة وتبقى خلصت قصة الأنبياء أنا أنصحك بهذا لأن بعضنا يعني قد يقع بعضكم الله أعلم بقى في وقت من الأوقات أن يتكلم في موضوع قصص الأنبياء حتى لو مع أولاده يحكي لهم قصص الأنبياء يحكي لهم قصص الأنبياء ولكن ما تألفش اقتصر على ما ورد ويكفيك ويشبعك هذا نعود إلى موضوعنا قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه علينا الإيمان بأنهم بلغوا تفصيل بقى جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به بلغوا جميع ما أرسلوا به يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته على ما أمرهم الله به بالكيفية التي أمرهم الله بها أو بالطريقة أو البيان ما على الرسل إلا البلاغ المبين فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلذلك لابد أن نؤمن أن كل رسول بلغ قومه بالطريقة التي يفهمونها وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له أصل النهاردة قيام الحجة الرسالية شرط بمعنى الناس اللي قاعدين عند البدو بيعبدوا البدوي دول ما نقدرش نحكم عليهم انهم مشركين الا اذا اقمنا عليهم الحجه الرساليه، الحجه الرساليه اللي هي ايه بقى؟ ان انا افهمه يبقى فاهم ان اللي بيعمله ده شرك. يعني النهارده النهارده والله النهارده بعد صلاه الظهر مرينا على ناس شغالين من الناس اللي هم ربنا يعينهم دول والله شغالين في في الخشب في المسلح بيعملوا خشب في الشمس فالمهم الولد سب دي فاخدت خشبه ورحت جري وراه يا عم الشيخ انا قلت ايه طب فهمني انا قلت ايه انت زعلان ليه فرميت الخشبه ومسكته تعالى انت بتسب الدين ليه قال لي انا اه قال لي والله ما سبيت الدين يا ده انت سبيت الدين هو الواحد لما يقول بتاع ام البتاعه دي يبقى ده دي سب دين قلت له اه يبقى سب دين هو بيقول ديك ام البتاعه دي قال لي ده سب دين قلت له اه سب دين قال هو يعني ايه سب دين قلت له بتشتم ربنا بتسب دين ربنا لا آه مش داخله دماغي هو الواد بيقول كده مش داخله دماغي طب اقعد نتفاهم قال لا مش انا بصلي لاحظ انت ان احنا ممكن نكون واخدين الموضوع قفش واحد بيصلي اهو وبيذكر جوامع وما يفهمش ان ده سب دين وانا عارف ان ثلاث ارباع الاخوه اللي قاعدين ومتلحه دول دلوقتي دول يقول انا بيكذب عليك هو عارف ان ده سب دين طب وليه تكذبه ليه ما انت مصمم ان هو كافر ليه انت ليه مصمم ليه مصمم ما يمكن ما يعرفش فعلا يقول لي لا بيضحك عليك لا ما بيضحكش عليك قوم قعدنا نتفاهم خلاص فين اقتنع اتبسط رضي مش هعمل كده تاني ارمي علبه السجاير دي معاك اهي روح رميها هي دي البلاغ الايه المهم مش بالعصايه بقى مش بالجري وراه انما بان احنا نفهم البلاغ المبين انك تقعد معاه كده وتفهمه واحده واحده يقول لك انا والله ما بعبد البدوي والله العظيم انا عارف ان البدوي لا بينفع ولا بيضر امال ايه اللي انت بتعمله ده يقول لك ده راجل ولي واصل لربنا فبيوصلني طب ما هو ده الشرك اللي كان بيعمله المشركين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى قال له ما بال هؤلاء الذين في الارض قال يوصلوني الى ذاك الذي في السماء هو نفس الشرك يقول لك لا لا لا مش نفس الشرك دول كانوا حجاره اصنام لكن ده ولي ربنا بيحبه وربنا بيحب الحجارة قل لا وإن منها لما يهبط من خشية الله يبقى أنا محتاج البلاغ المبين محتاج الجدال بالتي هي أحسن باللطف واللين بالوضوح بالاقتناع عشان كده لازم نؤمن ان الرسل بلغوا عشان كده سيدنا نوح عليه السلام لما ما حدش استجاب له عرض القضية على ربنا قال ربي إني دعوت وقلت استغفروا ها ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا عرض هو بيقول إيه خشي أن يكون قصر أو لم يوضح عشان كده احنا بنقول برضه في سيرة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن ربنا علم النبي يدعو إزاي علمه رغم النبي كان أحسن الناس خلقا ما تصلي عليه وانك لعلى خلق عظيم الا ان ربنا ما سابوش علمه خطوه بخطوه يقول ايه ويعمل ايه يسالونك عن الخمر والميسر قل يسالونك عن الاهله قل يسالونك قل يسالونك قل يسالونك قل علمه الدعوه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم عشان كده بنقول النهارده كل اللي يعرف له كلمتين يطلع ينط على المنبر يخطب جمعه ويدي درس ويقعد يتكلم مع الناس كلام غلط الدعوه تتعلم لازم تتعلم ازاي كيف تدعو الى الله لازم تتعلم اصول هذه الدعوه نرجع فنقول انهم نمره واحد الايمان انهم بلغوا جميع ما ارسلوا به اثنين بلغوه على ما امرهم الله به ثلاثه بينوه بيانا لا يسع احد جهله اربعه بينوا بيانا لا يحل خلافه برضو من الحاجات اللي احنا بنتعلمها وانا قلتها كتير جدا ونقولها برضو دايما ما يجراش حاجه ان انا اول خطبه خطبتها في حياتي في شهر أربعة سنة 78 وانا طالع المنبر وابويا الله يرحمه رحمة واسعة قاعد تحت اصل المنبر جنب الدرجة الاولانية كده وانا طالع راح شددني من جلابيتي منزلني بعد ما حطيت رجلي على اول درجة رحت قاعد قال لي شوف مش مهم انت قلت ايه المهم الناس فهموا ايه واضح ولا ترجم اترجم طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال مش مهم انت قلت ايه المهم الناس فهموا ايه بمعنى قول كلام له معنى واحد مش كل واحد يفهمه على مزاجه لان الناس لو فهموا غلط انت المسؤول الدليل على الكلام ده ايه هو ما حكاش القصه اللي انا بقول لك عليها هو قال الجمله دي بس قال مش مهم انت قلت ايه المهم الناس فهموا ايه بس الدليل عليها من السنه لما قال رجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى قال بئس خطيب القوم انت هلا هل قلت ومن يعص الله ورسوله قال العلماء ان مقام الخطبه مقام بيان فلذلك يجب على الإنسان أن يبين بيانا لا يحتمل غيره بيان ايه ما يحتملش غيره الراجل قال ومن يعصيهما قال له لا ما تقولش يعصيهما ليه قد يفهم ان الله زي رسوله فلا ينبغي ان نخلط ما لله من حق ها؟ بما للرسول من حق حق ربنا عظيم الرسول مجرد مبلغ وما محمد ها إلا رسول ما إلا ما محمد إلا رسول هو مجرد رسول ملوش علاقة بألوهية الموضوع ما, ما ينفعش ان احنا نقول الله ومحمد ما ينفعش الله ومحمد عبد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فلذلك لما قال ومن يعصيهما قال غلط قل إيه ومن يعصي الله ورسوله فلما تيجي تتكلم ما تتكلمش كلام يحتمل ودي بتحصل كتير جدا من الدعاء يعني يجينا أسئلة ده أنا سألت الشيخ فلان وشيخ نحن نرضى دينه وعقيدته ومنهجه فقال حط فلوس في بنوك إسلامية الكلام ده يحتمل النهاردة ما هو في بنك مصري للمعاملات الإسلامية صح ولا لا الكلام ده كده محتمل لازم ابين البلاغ المبين لذلك اصل العلماء اصل تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه غير ماذون فيه تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه ايه غير مأذون ما ينفعش مش مسموح اذا سئلت بين ما تقدرش تبين يبقى ما تجاوبش قول مش دلوقتي ما بعضهم يقول ايه الامر لا يحتمل ممكن الرد يعمل فتنه يبقى ما تجاوبش يا تجاوب صح يا ما تجاوبش انا ما اعرفش طب هكمل دراسه الموضوع وابقى ارد لا كده غلط قولش نص الاجابه هو ده اللي احنا بنقول بقى ان ينبغي ان نتعلم الدعوه نتعلم يعني ايه ندعو الى الله اما الايمان بمحمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع اجمالا وتفصيلا الايمان بمحمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر واجتناب ما عنه نهى وزجر والا يعبد الله الا بما شرع تصديقه فيما اخبر يبقى كل اللي يقول عليه النبي حق زي ما قلنا قبل كده في حديث الذبابه اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء الرسول قال الحديث ده صحيح يا جماعة اه صحيح في صحيح البخاري يبقى الحديث ده صحيح خلاص أنا مصدقه جم دلوقتي قالوا اه فعلا في نقول لهم فعلا او مش فعلا احنا ايه احنا مصدقين ده انا بكلمك بقى في حديث الذبابه فلما نيجي في العقائد تصديقه تصديق مطلق ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر طاعة الرسول فرض ولا سنة فرض فرض ليه لأن ربنا أمرنا بطاعته طب هي طاعة ربنا فرض ولا سنة الأول طاعة ربنا فرض وربنا قال لنا اطيعوا الرسول فبقت طاعه الرسول فرض من يطع الرسول فقد اطاع الله يبقى لما يقول اعفوا اللحى تبقى فرض ولا سنه فرض قول لي طب ما هو قال صلوا قبل المغرب اقول لك قال لمن شاء يبقى الامر على الوجوب ما لم توجد قرينه تصرفه عن الوجوب ما لم توجد قرينه ايه تصرفه عن الوجوب طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر إذا نهى عن شيء تجتنبه ثلاثة وألا يعبد الله إلا بما شرع ما تعبدش ربنا إلا باللي يقول عليه اللي يقول عليه تعبد ربنا عبدت ربنا عبادة هو لم يشرعها ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فقد تزيدك عن الله بعدا قد تزيدك بعدا عن ربك سبحانه وتعالى نكتفي على هذا المقدار وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم